الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين حلقة جديدة من برنامج فضفضة وفي هذه الحلقة كما تعودنا بنراجع نتيجة الاستبيان الذي ذكرناه في الحلقة الماضية أذكر الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن موضوعات الحلقة الماضية كانت ثلاثة كان الجذور التاريخية للعلاقة ما بين الأمريكان وبين اليهود أو الصهاينة في فلسطين أو في غيرها من دول العالم وكان الموضوع الثاني قصة الاتحاد الأوروبي وتطبيقات هذا الاتحاد على العالم الإسلامي وكان الموضوع الثالث هو النموذج الإنجليزي في التحول من الملكية إلى الديمقراطية وكيف يمكن تطبيق هذا النموذج على بلاد العالم الإسلامي الموضوعات الثلاثة كانت موضوعات تاريخ غير إسلامي وذكرنا أهمية ذلك ولعلنا إن شاء الله النهاردة نتابع تاني ونفسر تاني أهمية هذا الموضوع والحمد لله كان في تفاعل على الموقع على islamistry.com موقع قصة الإسلام وكان في نوع من المصارعة المستمرة يوم ورا يوم حوالين موضوعين الرئيسيين من الموضوعات الثلاثة اللي طرحناها موضوع العلاقة ما بين أمريكا والصهاينة وموضوع قصة الاتحاد الأوروبي كان كل شوية واحد منهم يتقدم بصوت أو صوتين وواحد تاني يلحقه مشوا متوازيين مع بعض لحد ما تفوق في النهاية في اليوم الأخير للتصويت تفوق موضوع الجذور التاريخية للعلاقة بين اليهود وبين أمريكا ويعني تطبيقات هذا الأمر على الأمة الإسلامية وكيف يمكن أن نستفيد من هذا التاريخ الحقيقة قبل ما أدخل في تفصيلات الموضوع والموضوع كبير ومهم للغاية للغاية حقيقة أحب أشير إلى بعض الأمور اللي أنا أشعر أن لازم نضع فيها النقاط فوق الحروف الكثير الحقيقة بيتسائل من المشاهدين والمشاهدات سواء على موقع قصة الإسلام أو على قناة الناس أو حتى في لقاءاتي مع عامة الناس بعد الحلقة في أثناء الأسبوع ان طبيعه الموضوعات اللي بنطرحها في الحلقه غريبه على القنوات الاسلاميه. يعني معظم المشاهدين للقنوات الاسلاميه تعودوا يشوفوا شكل معين من البرامج الدينيه، تعودوا مثلا نتكلم عن العقيده، عن الايمان بالله عز وجل، الايمان بالرسل، الايمان بالملائكه، الايمان بالكتب، باليوم الاخر، تفصيلات هذه تفصيلات رائعه وجميله ومهمه لكل مسلم، اتعودنا نتكلم عن السيره النبويه بتفصيلاتها الكثيره تاريخ الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم تاريخ العلماء من امه الاسلام نتكلم على الفقه فقه الصلاه فقه الصوم فقه الزكاه الحج غيره من انواع الفقه الحلال والحرام الافتاء في القضايا المختلفه تعودنا نتكلم على الاخلاق على الصدق على الامانه على الشجاعه على الكرم على غيره هذه موضوعات اللي احنا عادة ما نتكلم فيها في القنوات الإسلامية تدور فو- فيها أنواع الحوار المختلفة كذلك آه، دخل في الأيام الأخيرة أو في السنتين الأخيرتين موضوع السياسة ونقد ما يحدث من أمور في مصر أو في غيرها من بلاد العالم الإسلامي أو في العالم بشكل عام لكن طبيعة الموضوعات المطروحة في هذه الحلقات زي ما اتكلمنا قبل كده على قصة الحرب الفرنسية على مالي وتاريخ مالي كدولة من دول المسلمة العلاقة بين الجزائر والمغرب العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيوني العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودوله المختلفة بعضها ببعض أو حتى الموضوعات التي لم تنل يعني التفوق في التصويت زي كنوز منسية من تاريخ الأندلس زي آه، موضوعات آه، جذور الحكم الشيعي في إيران يعني أمور ممكن ما تشغلش في هذه الفترة أذهان كتير من المتابعين للقنوات الفضائية الإسلامية وخاصة في مصر لأن مصر زي ما أنتم شايفين فيها أحداث كتيرة جدا ساخنة والأحداث ديت بتلهي المسلمين في مصر عن سماع مثل هذه الموضوعات أنا بقول يا إخواننا ويا أخواتنا الموضوع اللي بتكلم فيه ده الموضوعات اللي احنا بنطرحها في قناة الناس في هذا البرنامج برنامج فضفضة انا اشعر باهميتها القصوى وان انت لو مش واخد على سماع هذه الموضوعات لازم توخد نفسك او ت- تدرب نفسك على ان انت تسمع وتهتم وتدرس وتمحص هذه الموضوعات من هنا وهناك تسمع الدكتور راغب بيتكلم هنا في قناة الناس وغيره بيتكلم في قناة تانية او تالتة تقرأ الكلام ده الموجود في الجرايد الموجود على شاشات الفضائيات وفي صفحات الانترنت وتخرج شويه بره الصوره ال- التقليديه للبرامج التي اعتدت عليها. طبعا ده ما يلغيش اهميه البرامج الاخرى، برامج في منتهى الروعه ومنتهى الاهميه لحياه المسلم لكن هذا يمشي بالتوازي مع ذاك. اولا يا اخواني المسلمون جسد واحد أمة واحدة ما ينفعش إن أنا يعني أكون مسلم وحريص على ديني وحريص على أمتي وبعدين لا أتابع أحوال المسلمين اللي موجودين في بلاد العالم المختلفة في ناس بعد حلقة مالي قالت لي إحنا مستغربين إننا اكتشفنا إن مالي دولة مسلمة مع اننا في الحلقه قلنا ان 90% من سكان مالي مسلمين يعني هذه النسبه من اكبر ال- النسب الموجوده في بلاد العالم الاسلامي ممكن في بلاد مسلمه ما يكونش واصل فيها هذه النسبه الى هذه الصوره وكذلك في بلاد كتيرة جدا فيها مشاكل احنا ما تعر- ما- ما تعرضناش ليها لسه ممكن نطرحها مشكلة بورما مشكلة الصومال مشكلة السودان مشكلة آه، النيجر وتشاد اواسط افريقيا يعني أمو- امور كتيره جدا بلاد عاشت الاسلام واجدادها مسلمين واسلافها مسلمين واحنا خرجناها من حساباتنا وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بكل امور المسلمين بصرف النظر منين هو هذا الشخص قبيلته ايه مكانه ايه بدل مسلم انا مهتم بامره فياتي اليه المسلم من قبيله كذا او كذا ياتي اليه من اليمن ياتي اليه من مصر ياتي اليه من الشام من مكان هو مش تقليدي بالنسبه لاهل مكه المكرمه او بالنسبه لاهل المدينه المنوره كان يهتم جدا جدا صلى الله عليه وسلم بهذا الامر ويقربه لدرجه ان هو سلمان الفارسي جاي من بلاد فارس بلاد بتعبد النار وما دخلتش في الاسلام وما فيش لها اي جذور عربيه ومع ذلك لما دخل الاسلام رفعوا صلى الله عليه وسلم وقال سلمان منا اهل البيت فرفعوا لهذه الدرجه الكبيره واهتم بامره وسالوا عن اشياء في قصته وعرفنا من قصته حاجات كتيره جدا في تاريخ فارس وتاريخ النصارى وتاريخ الشام من خلال قصه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيسمع الكلام ده ويقر هذا السلوك ان تتعرف على احوال المسلمين هنا وهناك بل يدفع المسلمين دفعا الى الاعتصام حول كتاب الله عز وجل والارتباط برباط العقيده، فاحنا هنا بنتكلم في صلب الدين حقيقه، لما اتكلم على العلاقه بين المغرب والجزائر انا بتكلم في صلب الدين لما اتكلم على الحرب الفرنسيه على مالي هذا صلب الدين هذا دور من اكبر ادوار ال ال الاسلام في صياغه حياه الانسان على وجه الارض سواء كان مسلم او غير مسلم وتوصيل معاني معينه للدنيا كلها هو ده اللي احنا بنسعى لمعرفته في خلال القصص التاريخي اللي بنحكيه لأطراف مختلفة من العالم الحاجة التانية مهمة جدا يا إخواننا ويا أخواتنا وخاصة جمهورنا الحبيب في مصر وهو بيتابع معانا الحلقات ديت بيلاحظ يا إخواننا إن العالم فيه تغيرات ضخمة جدا وتغيرات هائلة حقيقة ولما بنيجي نتكلم على جذور الشيء بتحس ان في مصائب جمة تحدث هنا وهناك ومكر وتخطيط ومؤامرات تكاد لهذه الأمة ونحتاج إلى رجال مؤمنين ونساء مؤمنات يصدوا هذه الهجمات المتتالية التي تترصد بالأمة الإسلامية لما أشعر بهذا الزخم الذي يعادي الأمة الإسلامية هنا وهناك والذي يفت في عضد الأمة الإسلامية ويحاول أن يفرض عقد الأمة الإسلامية أشعر بشيء من من الاحترام لكوني مسلما وبالإحساس بالدور الموكل بي فلا أنخرط في الأمور السطحية التي ينخرط فيها كثيرا المسلمون هنا وهناك وأنا أخص المصريين بهذا الكلام لأننا في غضون الشهور الأخيرة سبع ثمان شهور اللي فاتوا الحقيقه عايشين صراعات داخليه لا معنى لها حقيقه ما بين تيارات حزبيه ممكن تكون صغيره وممكن تكون يعني لا تنادي بقضيه حقيقيه ممكن تشغل الامه وقنابل مولوتوف مولوتوف وتخريب سيارات وحرق شوارع وخبط في بعضه وبرامج توك شو وده يشتم وده يرد وده يهاجم وده يدافع حتى في داخل الاحزاب الاسلاميه وادي ما رايتموه في الاسبوع الاخير من صراع بين ال الاخوان والسلفيين ومؤسسه الرئاسه والدكتور خالد عالم الدين وما حدث من امور ومؤتمرات صحفيه والبرامج من القنوات المختلفه تستضيف وتستضفي الماء العكر مشغولون نحن بهذه القضايا وهناك علاقة سيئة بين المغرب والجزائر تحدثنا عنها بين الحكومات لا أقول بين الشعوب لكن بين الحكومات تحتاج إلى دولة كمصر تدخل فتحل هذه القضية بدل ما احنا منشغلين بحواراتنا الداخلية ومشاكلنا السطحية للأسف الشديد تعالى ننشغل بقضايا الموكلة إلى هذه الدولة الكبيرة دولة زي دولة مصر يعني لها تاريخ ولها إمكانيات ولها وضع معين ولها مكانة في قلوب العرب والمسلمين مفروض يكون وسيط رسمي كبير في حل قضايا المسلمين في كل مكان تقعد مصر ما بين المغرب والجزائر وتحل المشكله ديت لو حط اللي حطت الحكومه المصريه يعني ذهنها في هذا الموضوع ووجهت نظرها لهذا الموضوع انا اتخيل ان الموضوع ممكن يتحل في غضون شهور قليله وكل الاطراف تكون مستريحه ونبعد عننا الاغراب ومن يريدون تحقيق المصالح الشخصيه في داخل بلاد المسلمين لو حصل هذا الموضوع الخير هيعم على الناس كلها العلاقات السويه بين الجزائر والمغرب هتعود بالخير على اهل الجزائر والمغرب وعلى اهل تونس وعلى اهل موريتانيا وعلى اهل ليبيا كل المنطقه وستعود بالخير على اهل مصر وعلى المسلمين جميعا بل وستعود بالخير على العالم كله لما يلاقي نموذج اتحاد على اساس الدين ويقول يا ترى ايه اللي جمع الناس ديت والله ده اللي جمعهم الاسلام ما اعظم هذا الدين الذي يجمع هؤلاء لما مصر تخش في مشكله زي مشكله السودان ولعلنا نتعرض ليها في حلقه من الحلقات القادمه قطعت جزئيه من بلد السودان وخلاص بقى اسمها دوله جنوب السودان في ظل غياب مصر عن الساحه العالمية والساحة الإسلامية والساحة العربية بل وساحة وادي النيل اللي هو شريان الحياة عندنا في مصر اللي هو نهر النيل اللي بيمدنا بالمية وما عندناش مصدر تاني غير هذا ال ال ال المصدر في عموم الأراضي المصرية ومع ذلك أدي بتقتطع جنوب السودان من السودان اللي هو جزء كبير جدا من منابع النيل والجزء الثاني الأكبر اللي هو أثيوبيا علاقات سيئة فيها مشاكل واثيوبيا لها علاقات في منتهى القوه مع الكيان الصهيوني الكلام ده كله مش شاغلنا الكلام ده كله ما احناش مهتمين بيه وشغالين في صراعاتنا الداخليه شيء طبعا غير مقبول لما اجي اتكلم على ازمه المسلمين في بورما هيروحوا لمين هؤلاء المسلمين اللي في بورما وما لهمش دوله تحميهم وما لهمش كيان مسلم يقف جنبهم مين اللي هي هتولى هذا الملف وهذه القضيه اذا شغلنا باحداثنا الداخليه يروحوا لمين طيب اذا كانتش دوله زي مصر ولا دوله زي السعوديه ولا دوله زي سوريا ولا دوله زي باكستان ولا فين الدول ديت الدول الكبيرة في العالم الإسلامي وغيره من المسلمين فين الدول ديت من أزمة مسلمين بيطحنوا في بلد من البلد ويعذبوا ويقتلوا ويشردوا واحنا بنتفرج طب يروحوا لمين طب هو- هؤلاء يفتنون في دينهم هؤلاء يتركون يعني بلادهم وديارهم ومعرضين لترك الدين بالكلية مع استمرار التعذيب وال وال وال والضرب وال والإهانة والتجريح وأشياء كثيرة جدا والمسلمون لاهون في حواراتهم الداخلية يبقى أنا لما بتكلم على ده وده وده بعرف ان عيب عيب حقيقة اننا ننشغل في مثل هذه القضايا تعال نكبر البلد ونديها قيمة و و- ووضعية ومكانة اجتماعية كبيرة في العالم ومن ثم تصلح بعد ذلك هذه البلد لأن تقوم بدورها تجاه القضايا المختلفة فإحنا لما بنتكلم في هذه القضايا بنعظم حقيقة الدور الذي ينبغي أن يكون به المصريون ويكون به السوريون والمغاربة والجزائريون وغيرهم ممن يشاهدون هذه الحلقات أنتم قدامكم قضايا كبيرة جدا جدا فلا تنشغلوا في قضايا داخلية بسيطة لا تنشغلوا بأنفسكم الواحد لو انشغل يعني ب- بنفسه وانشغل ب- بإخوانه و- وأهله في حرب وفي صدام و- هذه والله كارثة الكوارث وربنا سبحانه وتعالى كما يقول سيدنا علي إذا أراد أن يهلك قوما رزقهم الجدل رزقهم الجدل يعني أنا أقول في درس من الدروس أو في برنامج من البرامج رأيي في مسألة كذا زي ما قلت رأيي في هذا البرنامج مثلا في آه، القاعدة أو رؤت- قلت رأيي مثلا في أم- أمس في أحد البرامج الفضائية في مسألة إقالة الدكتور خالد علم الدين أو قلت رأيي في كذا فيجي الطرف الثاني برأي آخر يرد به على هذا الموضوع وانا ارد بعد كده براي ثالث وهو يرد براي رابع وانا ارد براي خامس وننغمس في هذه القضيه وننسى القضايا الكبرى التي نتكلم عنها في هذه الحلقات فاحنا مش عايزين هذا الموضوع إحنا عايزين نكبر طموحاتنا واهدافنا وبلدنا الحمد لله كبير وعظيم وليه دور كبير جدا جدا في تاريخ الانسانيه اخر حاجه بقولها في التعليق على هذه الجزئيه ان قناه الناس ليست آه، قناه يعني مصريه فقط هي قناه لكل المسلمين الحمد لله رب العالمين لها مشاهده كبيره جدا من دول كتيره بيخش علينا اعداد آه، يعني لا باس بها من دول العالم الاسلامي المختلفه بل من اوروبا بل من غير حتى من امريكا او غيره بيشوفوا الموقع على ال- الانترنت موقع قناه الناس على الانترنت وبيتابعوا الحلقات ولعلنا في الحلقة الماضية اتكلمنا على العلاقة بين المغرب والجزائر بسبب دخول عدد كبير من المغاربة والجزائريين صوتوا لهذا الموضوع لأهميته عندهم فاحنا بنخاطب كل المسلمين نخاطب المصريين ونخاطب الليبيين واليمنيين وكل بلاد ال- الإسلام البرنامج واصل الحمد لله وفي نفس الوقت البرنامج بيتحمل على قصة الإسلام موقع اسلام dot com بيتشاف من كل دول الأرض مفيش دولة في العالم ما بتخشش على الموقع فاحنا مهتمين بكل بلاد الدنيا موقع قصة الإسلام دلوقتي الحمد لله باللغة العربية واللغة الأسبانية واللغة البرتغالية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية تنزل قريب واللغة الصينية الحمد لله موجودة وبرضه جاري الترجمة للغة اليابانية هذه المواد بتترجم إلى كل هذه اللغات العالم كله بيتفرج وبيسمع عن تاريخ أمة الإسلام فديت بعض ال- الاشارات التاريخ الانساني يا اخوانا والله في غايه الاهميه ايضا حتى لو لم يكن تاريخا اسلاميا عشان كده الحلقه اللي فاتت طرحنا الثلاث موضوعات اللي بنتكلم فيها كلها موضوعات بره بلاد المسلمين وقلنا ان هذه الموضوعات موضوعات في غايه الاهميه مش بس عشان في تقاطع مع الدول الاسلاميه لكن لان التاريخ الانساني بشكل عام تاريخ مهم جدا الرسول عليه السلام كان يهتم جدا بمعرفه تاريخ فارس تاريخ الروم تاريخ الحبشه تاريخ اليمن كل التواريخ ديت قبل اسلام هذه الاماكن كان يعرف تاريخ المدينه المنوره قبل ان تسلم تاريخ يثرب وبناء على هذا التاريخ كان بياخد قرارات صلى الله عليه وسلم كان بيعرف امور بتخليه يعرف ياخد القرار الحكيم والقرار الاستراتيجي في مواقف معينه من حياته النهارده لما نتكلم ان شاء الله على موضوع الجذور التاريخيه للعلاقه ما بين آه، آه، امريكا والصهاينه هتكتشف بعد ما بنقول الكلام ان في حاجات كتيره جدا نورت ما كنتش عارفها وان في اسباب كتيره جدا من اسباب التأييد الامريكي لليهود بدأت تبقى واضحه قدام عينيك وبناء عليه تقدر تاخد آه، فعل معين او رد فعل معين في الحوادث القادمه خاصه بنتكلم على قضيه اليهود وهم محتلين فلسطين من سنه 48 يعني القضيه بالنسبه لنا قضيه ماسه للغايه ولما نتكلم عن فلسطين ما بنتكلمش على اي بلد من بلاد العالم الاسلامي اي بلد طبعا محتل احنا نقف معاه لحد ما يتحرر ربنا يحرر كل بلاد المسلمين لكن فلسطين لها وضعيه خاصه مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم واولى القبلتين والمسجد الاقصى واشياء كثيره جدا في هذا ال- البلد تجعل الاهتمام بتاريخ فلسطين وتاريخ اليهود الذين يحتلون فلسطين وتاريخ من يساعد اليهود الذين يحتلون فلسطين كل دي بالنسبة لنا أمور في غاية الأهمية عشان كده أنا سعيد حقيقة باختيار الجمهور وإن كنت قاعد إن موضوع قصة الاتحاد الأوروبي ان شاء الله هحاول افرغ له حلقه من الحلقات القادمه لانه برضو كان ماشي بالتوازي مع الموضوع بتاع آه، الجذور التاريخيه العلاقه بين امريكا والصهاينه وواضح ان هو في قطاع كبير من الجمهور عايز يسمعه وان شاء الله نلبي هذه الرغبه. الكتير بيتسال على العلاقه ما بين امريكا والصهاينه. وطبعا كلمه الصهاينه لما بقولها هذه كلمه ليست سبابا الناس بتفتكر لما اقول واحد صهيوني ان احنا كده يعني بنشتمه ولا يصح للمسلم ان يكون طعانا ولا لعانا لا دي كلمه مش شتيمه بالعكس ده منهج وديت آه، آه، حركه سياسيه دينيه تهدف الى العوده الى جبل صهيون في فلسطين فهي موضوع هم مش بيستحوا مثلا من هذه الكلمه فلو انا قلت واحد انت صهيوني فمعناه ان انا بشتمه لا بالعكس هو بيكون سعيد الصهيوني سعيد بوصفه صهيونيا زي بالظبط كده عندنا كلمه الجهاد في الاسلام ممكن كلمه الجهاد عندهم لما يترجموها في اللغات الاوروبيه جهاد ممكن تعني عنده نوع من الارهاب ونوع من الدم ونوع من العنف وهو لان هو الميراث الفكري عنده ورث هذه المعاني من الاعلام اللي عنده من المفكرين اللي عنده من الساسه اللي عنده اداله الانطباع ان اي جهاد معناه عنف معناه دم معناه مشكله بينما كلمه الجهاد عندنا في الاسلام ذروه سلام الاسلام يعني حاجه لما اسمي نفسي انا مجاهد هذا والله حاجه جميله جدا الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير المجاهدين صلى الله عليه وسلم الصحابه الكرام كانوا من خيره المجاهدين فالجهاد هذا شيء كبير جدا الجهاد في سبيل الله عندنا فكذلك كلمه الصهيونيه تعني العوده الى جبل آه، صهيون في ارض فلسطين ومش بس الفكر ده هم بيقولوا لازم يكون عندك ال- التحرك الحقيقي الى ارض فلسطين يعني مجرد يكون عندك الفكر فكر العوده وانت عايش في آه، امريكا ولا عايش في اوروبا ما ينفعش تبقى صهيوني جولدا مائير قالت الكلام ده قالت الصهيوني ليس من فكر في العودة إلى بلاد فلسطين إنما الصهيوني هو الذي حزم حقائبه وانتقل إلى بلاد فلسطين فده تعريف يعني هم آه، آه، بيعتمدوه وفي حاجة كبيرة جدا جدا زي ما نتعرف إن شاء الله في الحلقات دي أو في الحلقة القادمة على آه، آه، اسمها الص- المسيحية الصهيونية يعني حتى في تيار كبير جدا في داخل المسيحيه اسمه المسيحيه الصهيونيه او المسيحيه المتصهينه اللي هو في خليط ما بين الافكار الصهيونيه والافكار المسيحيه في مذهب واحد او في ديانه واحده كما سنتعرف. جذور هذه العلاقه ما هي؟ ايه اللي جمع الامريكان مع الصهاينه في اتجاه واحد ناس كتيرة جدا لما تسألها هذا السؤال وخاصة الناس العلمانية اللي ما عندهاش يعني اعتبار ان الدين ليه اي وزن في حياة الناس تقول لك والله المسألة مسألة مصالح يعني التقت مصالح الامريكان مع مصالح اليهود الامريكان لهم مصالح في الشرق الاوسط لهم مصالح في الدول الموجودة في هذه المنطقة لهم مصالح في آه، العالم القديم اللي هو أمريكا اللي هو آه، أوروبا وأفريقيا وآسيا هم طبعا العالم الجديد اللي هو آه، بعد المحيط الأطلنطي اكتشف حديثا وبالتالي ملوش التاريخ القديم ده فبيقولوا ان هي ديت يعني مساله مصالح تريد ان يكون لها شرطي في المنطقه يكون أن يكون لها حارس في هذه ال- ال- ال- المنطقه او عين على هؤلاء ال- ال- المسلمين وغير المسلمين بيعيشوا في هذه المنطقه الشاسعه من بلاد الارض. ده مذهب او ده راي وهو راي معتبر حقيقه لان المصالح بتحكم حاجات كتيره جدا في حياه الناس وخاصه اللي الدين مش كبير قوي عندهم فالمصالح بتاثر على علاقات كثيره جدا بينهم فده وارد انه يكون ولكن هن- هنحط عليه كده بعض الاس- التساؤلات بس بعد ما اقول لكم الحاجه الثانيه اللي الناس بتفترضها بتفترض الحاجه الثانيه ان يكون في ضغط يهودي على الامريكان بتخلي امريكا تساعد اليهود يعني في حاجه معينه ال- اليهود بيضغطوا بيها على الامريكان تجبر الامريكان على دعم اليهود ايه الحاجه ديت حاجات كتيره جدا ممكن يضغطوا بالمال واليهود معروفين انهم بيجمعوا الاموال من العالم منذ قديم قصتهم مع المال قصه قديمه جدا جدا حتى في عه- في حياه حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده صلى الله عليه وسلم والى زماننا الان المؤسسات الماليه الكبرى في العالم على رؤوسها يهود وباليهود بهذه الاموال ممكن يمارسوا الوان من الضغط على الحكومه الامريكيه وخاصه ان معظم الشركات الكبيره في امريكا رؤوسها يهود وبنوك كتيره جدا من البنوك العالميه بنوك يهوديه فممكن يكون وسيله الضغط المالي هذه احد الوسائل نعم هذا موجود وسيله الضغط الاعلامي ال- برضو ممكن حقيقة نحتاج أن نفرد حلقة لهذا الموضوع موضوع الإعلام وأهمية الإعلام لأن اليهود مهتمين جدا جدا بالإعلام ولا نبالغ إن قلنا أن 50% من وسائل الإعلام الأمريكية مملوكة لشركات يهودية هذا الرقم مش مبالغ فيه ده ممكن يكون أكتر من كده احنا بنتكلم على الحاجات المملوكة صرفا لليهود فضلا عن الأشياء اللي متدخلين فيها في ال- ال- العلاقات والتأثيرات وغير كده ممكن يكون ضغط عن طريق الجمعيات السياسية زي الايباك وغيره الجمعيات اللي بتاثر على نتائج الانتخابات وبالتالي ففي نوع من الضغط لاختيار رئيس دون رئيس وكونجرس دون كونجرس وبالتالي بتغير مسار الدوله كلها ممكن يكون الضغط عن طريق الفضائح وده سلوك معروف جدا جدا عند اليهود انهم يمسكوا زله على زعيم او على قائد او على نائب في الكونجرس او غيره وبعدين بعد كده يبتدوا ي- يبتزوا هذا ال- الرجل بما امسكوه عليه من فضائح فدي كلها انواع من السلوكيات اليهوديه المشهوره جدا في ال- ال- العالم ممكن يكونوا بيضغطوا بيها على الامريكان عشان الامريكان في النهايه يساعدوا اليهود يبقى انا ممكن اقول المصالح هي اللي بتحكم وممكن اقول الضغط اليهودي على الامريكان بوسائل مختلفه تحتاج الى تفصيل حقيقه لكن يعني لا يتسع المجال اننا نفصل في هذا الموضوع لكن موجود فعلا الضغط اللي بتمارسه القوى اليهوديه على الامريكان لكن هل هو ده بس الذي يحكم العلاقه بين الاثنين انا اقول لك لا والدليل على كده ان كتير يا اخوانا شفنا ان امريكا بتدعم اليهود قبل ان يكون لهم قوه يعني امريكا شايله الملف اليهودي من القرن التاسع عشر التاسع عشر ويليام بلاكستون وان شاء الله هنبقى نتكلم تفصيلا على النقطه ديت كان قس من القساوسه الامريكان كان بيطلب من الرئيس الامريكي ان هو يدعم انشاء وطن قومي لليهود في داخل ارض فلسطين الكلام ده في اواخر القرن التاسع عشر قبل دعوه تيودور هرزل يعني قبل ما اليهود نفسهم يفكروا في إقامة وطن ليهم في آه، فلسطين ويجتمعوا مع بعض اجتماعهم المشهور في مدينة بال في سويسرا ويعملوا بقى التجميعات التي أدت إلى قيام وطن لهم في أرض فلسطين نسأل الله أن يحررها كاملة هذه ال- ال- الدعوة الأمريكية كانت قبل ذلك يعني الامريكان قبل ما يكون لليهود صوت في الدنيا وقبل ما يكون ليهم اعلام في الدنيا وقبل ما يكون ليهم اموال كبيره في امريكا وقبل ما يكون ليهم آه، آه، سطوه او بيحققوا اهداف معينه او مصالح معينه في داخل الشرق الاوسط لامريكا امريكا بتدفع في قيام في اتجاه قيام وطن قومي لليهود يبقى ده بيتعارض مع ان العامل الوحيد هو عامل الضغط هو عامل موجود لا شك لكنه ليس العامل الوحيد في عامل تاني خفي لازم ندور عليه برضو موضوع المصالح هل يا ترى عامل المصالح هو العامل الرئيسي اللي بيحكم؟ لا مش هو العامل الرئيسي اللي بيحكم تخيل مع ان عامل المصالح ده بيحكم علاقات كتيرة جدا جدا في الدنيا بيحكم علاقات فرنسا دلوقتي مع امريكا بيحكم علاقات انجلترا مع فرنسا بيحكم علاقات فرنسا مع المانيا ودي دول كلها كانت متصارعه في يوم من الايام لكن دلوقتي في عوامل مصلحيه تجمع هذا مع ذاك فرنسا الان بتدعم اليهود من قبيل المصلحة لا شك لأن دي اتجاه ودي اتجاه تاني خالص ومع ذلك بتدعمها وهكذا فاتجاه المصلحة موجود لكن أمريكا بالذات كتير جدا جدا دعمت اليهود على خلاف مصلحتها وعلى فكره انجلترا نفس القصه انجلترا انجلترا ياما دعمت اليهود على خلاف مصلحه الانجليز انفسهم وده موضوع مستقل ممكن نبقى نتكلم فيه شيء غريب مش كده شيء غريب ان امريكا تضحي بمصالحها من اجل مصالح اليهود شفنا حوادث كتيره جدا في التاريخ تثبت هذا الموضوع شفنا على سبيل ال- ال- المثال خطبة خطبها ليندبرج ليندبرج ده كان طيار أمريكي مشهور جدا هو أول طيار في العالم على فكرة عبر بطيارة من الم- عبر المحيط الأطلنطي كله بطيارة سنة 27 1927 ع- عبر من باريس لنيويورك فهو مشهور جدا في التاريخ الامريكي وله وضعيه وله مكانه ومعروف يعني شعبيا هذا الرجل خطب خطبه في 11 سبتمبر سنه 1941 اثناء الحرب العالميه الثانيه خطب خطبه في استاد كبير في ايوا ولايه ايوا الامريكيه حضر حوالي 7000 واحد هذه الخطبه وفي هذه الخطبه خطأ قال ان انا مش فاهم كيف تدفع امريكا بنفسها ضد مصالحها لنصره اليهود والانجليز بيقول ان احنا ملناش دعوه لا ناقه لنا ولا جمل في حرب العالميه الثانيه ديت الحرب العالميه الثانيه قامت ما بين الالمان معاهم الايطاليين ضد الفرنسيين ومعاهم الانجليز فادي ده القطاع ال- الرئيسي ايه اللي دخل امريكا في الموضوع امريكا ما دخلتش في الموضوع من اوله الحرب العالميه الثانيه سنه 39 لسنه 45 ست سنين طبعا حرب كونيه هائله دمر فيها يعني ال- تقريبا البنيه التحتيه في عده دول وفقد فقدت فيها البشريه حوالي 65 مليون انسان متخيل هذا الرقم 65 مليون انسان ماتوا في الحرب العالميه الثانيه فالراجل بيقول احنا مالنا ومال الحرب العالميه الثانيه ليه نخش فيها الكلام ده قبل دخول امريكا مباشره او يعني في م- بدايات دخول امريكا للحرب العالميه الثانيه امريكا ما دخلتش في اول الحرب الراجل نفسه ده ليندبرج ده في الخطبه قال ان ال- الانجليز واليهود دفعونا دفعا الى الخراب دفعونا دفعا الى تحقيق مصالحهم على حساب مصالح الامريكان وانا لا افهم ذلك ان القضيه بالنسبه له كانت محيره جدا ومحيره للشعب الامريكي قال طب انا افهم ان ال- اليهود بيحافظوا على مصالحهم وبيدوروا على اقامه وطن ليهم في ارض فلسطين وافهم ان الانجليز بيدوروا على مصالحهم لانهم هيتغلبوا من المانيا القوه المتطوره الجديده وهتلر كان عامل شغل كبير قوي في اوروبا وعمال طايح في البلاد بيحتل هنا وهنا وطلع في الشمال وخد السويد وخد الدنمارك ونزل على فرنسا يعني مقطع الدنيا حواليه بيفكر انه يعمل امبراطوريه المانيه لم تسبق وانجلترا واقفه له هي وفرنسا لكن مغلوبين فمحتاجين دخول آه، كيان ضخم جدا يرجح الكفه الانجليزيه والفرنسيه على الكفه الالمانيه فراحوا لامريكا الراحل هو من الشعب الامريكي ومحبوب في الشعب الامريكي ومسموع في الشعب الامريكي بيقول ان ده الكلام ده كله ضد مصالحنا ليه امريكا تخش ضد مصالحها في ارض آه، آه، ال- اوروبا تحارب مع الانجليز والفرنسيين في حرب بعيده جدا عننا طول عمر امريكا على فكره منفصله عن العالم كله بالمحيط الاطلنطي يعني عايشه في حياتها 52 ولايه بحجم 52 دوله قاره كامله امكانياتها الماديه عاليه جدا امكانيات بتروليه امكانيات زراعيه امكانيات مائيه امكانيات آه، غذائيه كل شيء تتخيله خلاص الدنيا هم مش محتاجين الدنيا كانت في حاجه وعايشين في حياتهم بدون تعرض للناس ومع ذلك جروا بهذه الصورة إلى الحرب في أوروبا وبعد كده دخلوا في الحرب الكونية الكبيرة في العالم كله ودخلوا مع اليابان ودخلوا مع الصين ومع كوريا في حروب والدنيا وفيتنام وغيره كل الكلام ده بعد الحرب العالمية الثانية واقع الأمر إن الإنجليز اتزنقوا في الحرب العالمية الثانية وسطوا اليهود في الموضوع للضغط على امريكا عشان تخش في الحرب العالميه الثانيه وفي نظير ان ال- ان اليهود ان الانجليز هيساعدوا اليهود في وضع وطن ليهم في ارض فلسطين الكلام ده كان سنه 41 وفي سنه 48 كانت الدوله اليهوديه مقامه في ارض فلسطين من الاحتلال الانجليزي خلي بالك الاحتلال الانجليزي كان محتل فلسطين سنه س- آه، 17 من هذه السنه وهم طبعا ادوا وعد بولفور والقصص دي كلها واداهم الوعد انهم سنه 48 يكون لهم دوله، كان ممكن انجلترا تكمل المسيره في ارض فلسطين وما تخرجش منها وما يهو- ما يطولش اليهود وطن ولا ولا شيء، فالانجليز قالوا والله دخل امريكا في القصه لليهود واحنا نديكم وطن في ارض فلسطين. وفي نفس الوقت اليهود بصوا للموضوع وقالوا والله احنا ممكن نكسب ود الانجليز لو احنا عملنا كده ودفعنا امريكا للحرب وفي نفس الوقت نكسب ود الامريكان اللي منتظر ان تكون قوه كبيره في العالم. اليهود كانوا ملاحظين ان نجم الامبراطوريه البريطانيه البريطانيه الكبيره اللي هي امبراطوريه لا تغرب عنها الشمس كما كانوا يقولون في زمانها متجه الى الافول يعني خلاص بينزوي بل الحرب العالمية الثانية أنهكتها بقوة وبدأت تفقد مستعمراتها واحتمال يعني بعد عدة سنوات تبقى إنجلترا داخل إنجلترا بس أو داخل بريطانيا بس من غير المستعمرات الهائلة في كل حتة في الدنيا فنفسهم يحطوا أملهم على أكتاف دولة تانية كبيرة والدولة التانية الكبيرة كانت دولة أمريكا الدولة الصاعدة الواعدة اللي عندها إمكانيات كتيرة ولسه ما أنهكتش في حروب في العالم فتوسط فعلا اليهود عند الامريكان والامريكان قبلوا بوساطه اليهود وقبلوا بالدخول في الحرب العالميه الثانيه مع ان ده كان بيتعارض مع مصالح الدوله الامريكيه خاصه لو رجعت لتاريخ امريكا قبل الحرب العالميه الثانيه هتلاقي في الثلاثينيات كان عندهم ازمه ماليه هائله بيسموها يعني ازمه كارثيه كادت ان تودي بالاقتصاد الامريكي كليا وتنهار الدوله فكان لسه خارجين من ازمتهم وبعد كده دفعوا في الحرب العالميه الثانيه وزي ما انتم عارفين حصل النصر وبدات امريكا تتسلم مفاتيح قياده العالم بعد هذه الحرب يبقى ده اول ملحوظه وهي ملحوظه طبعا يعني فيها تفصيلات كتيره لكن ده يعني في غضون الحلقه بسرعه في آه، آه، عندنا ملاحظات تانية تثبت ان امريكا بتتعامل ضد مصلحتها مع مصلحه اليهود والحقيقه الم- الامثله اللي جايه امثله غريبه جدا جدا تحتاج مننا نتدبر ونسمع ونستغرب نستغرب لما نراه هذه من هذه ال- الاحداث وهذه الامور لكن تحتاج تفصيل فنذكر ذلك بعد الفاصل وابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل الفاصل كنا نتكلم عن أن أمريكا تساعد الصهاينة في العالم بشكل عام يعني سواء كان في أرض فلسطين أو اليهود بشكل عام في الدنيا بطريقة قد تتعارض مع مصلحة أمريكا نفسها وذكرنا مثال مثال اللي ذكرناه مثال آه، دخو- خطبة ليندبرج ودخول أمريكا في الحرب العالمية الثانية ودي حرب هائلة يا إخوانا يعني مش قرار بسيط إن أنت تخش في حرب داخل فيها مجموعة من الدول هي أكبر دول العالم العسكرية في ذلك الزمن وبالتالي تفنى فيها هذه الأعداد الهائلة وتتجر أمريكا لما لمعارك كان فيها بيرل هاربر وبعد كده تبعها موضوع هيروشيما وناجازاكي وقصص ضخمة جدا جدا في تاريخ أمريكا حصلت بسبب هذا الموضوع كانت أمريكا في غنى عنها لو ما دفعهاش اليهود إلى هذا الاتجاه قصة تانية غريبة جدا جدا تخيلوا اليهود في يوم 8 يونيو سنة 67 احنا مصر احتلت سنة آه، 67 5 يونيو يعني بعد الاحتلال آه، اليهودي لمصر بثلاث ايام اليهود ضربوا سفينة ليبرتي العسكرية الأمريكية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط ضرب متواصل لمدة 70 دقيقة بعد تحليق ست ساعات كاملة فوق السفينة انتوا سمعتوا صح زي ما انا قلت ما سمعتوش غلط الطيارات الإسرائيلية ضربت السفينة الأمريكية الأمريكية ضرب متواصل احنا مش بنقول غلطة عابرة احنا بنتكلم على تحليق ست ساعات فوق الطيار فوق السفينة وضرب السفينة قصف متواصل 70 دقيقة قتل في هذا الحادث 34 أمريكي وجرح 171 أمريكي كان ايه السبب؟ السبب ان اسرائيل مش عايزه السفينه ديت وكانت بتملك قوه تجسس عاليه جدا مش عايزه السفينه ديت تكتشف دخول الصهاينه في الجولان لان كانت خارجه بره الاتفاق الصهاينه متفقين مع امريكا لان هم هيخشوا مصر وهياخدوا سينا وقضيه الجولان دي بره الموضوع ده تدبير يهودي بره اللعبه والاتفاق مع الامريكان ومش عايزين امريكا تعطل هذا الموضوع وطبعا سوريا كان ليها توجه اشتراكي كبير وما زال يعني الرئيس آه، آه، بشار الاسد زي ما انتم سامعين وشايفين وملاحظين روسيا بتدعمه بمنتهى القوه ومش عايزين يدخلوا الملف الروسي في القصه من بدايته كده الملف الروسي روسيا بتدعم سوريا فامريكا مش عايزه ان اليهود يخشوا الجولان لكن اليهود عايزين يخشوا الجولان خلاص اللي بيراقبنا وهيمنع الموضوع من بدايته ويحصل فيه احراج سياسي لما الرئيس الامريكي جونسون يتصل بال- بموشي ديان او بغيره من الدوله اليهوديه ويقول لهم ما تخشوش الجولان هتبقى ساعتها صدام فلا نوقف احسن الموضوع ونحتل الجولان براحتنا وبعدين بعد كده تبقى تعرف امريكا من العالم زي ما عرف من الاعلام زي ما عرف العالم كله تخيل حتى مع امريكا اللي هي داعمه اليهود بمنتهى القوه ومديهم السلاح والخرايط والاقمار الصناعيه وغيره وغيره ضربت السفينه ديت وساعتها بعد ما ضربت الموضوع كله اتقتل العدد وغرقت السفينه قالت طلعت الدوله اليهوديه يعني بيان اعتذار وقالت ان ده كان على سبيل الخطا وقبلت الخارجيه الامريكيه ووزاره الدفاع الامريكيه والرئاسه الامريكيه والكونجرس الامريكي كل دول قبلوا هذا الاعتذار ومفيش مشكله الحمد لله وحبايب وزي الفل ورجع امريكا تتعامل مع اليهود بدون اي مشكله الناس كلها كانت فاهمه ان ده فعلا خطا وخطا يعني غير مقصود من الطيران الاسرائيلي يعني كان فاكر ليبرتي دي سفينه مصريه مثلا ولا حاجه وضربها كده سنه 80 يعني بعد القصه دي ب 13 سنه ضابط اتصالات في السفينه ليبرتي من الناس اللي عاشوا كتب كتاب وشرح فيه القصه اسمه اينس هذا الر- الضابط كتب كتاب وشرح فيه قصة السفينة ليبرتي وقال ان التحليق كان فوقينا 70 دقيقة آه، 70 آه، الضرب فوقينا 70 دقيقة والتحليق 6 ساعات وان مستحيل كل الناس كانت عارفة ان ده ضرب متعمد من الطيران ال ال ال الصهيوني واحنا اعلامنا الامريكية في منتهى الوضوح والسفينة اللي يمكن يحصل فيها الخلط ان دي سفينة عسكرية ضخمة جدا كم واحد في العالم عنده سفينة زي ديت ف الأك- المو- الموضوع ده كان بتدبير مسبق من الكيان الصهيوني الكتاب ده اتسحب من السوق بسرعة كبيرة جدا وسيطر اليهود على الموضوع اللوبي اليهودي الصهيوني الكبير الموجود في أمريكا سيطر على الموضوع لكن بعدها سبحان الله بشهور قليلة توماس مورر طلع كتاب ذكر فيه تفصيلات أكثر شناعة توماس مورر ده كان ايه؟ كان رئيس الاركان الحربيه الامريكيه المشتركه اللي كان موجود في سنه 73 وما قبلها كان معاصر مثل هذه الاحداث شايفها ما كانش ساعتها رئيس الاركان لكن كان شايف هذه الاحداث طلع كتاب وذكر فيما هو اشنع ذكر ان الرئيس جونسون الامريكي كان يعلم تمام العلم ان هذا حادث مدبر وان دي جريمه قتل لعدد من الامريكيين وجرح واصابه لعدد من الامريكيين وتعدي على الدوله الامريكيه وتعدي على العسكريه الامريكيه لكنه والكلام لتوماس مورر لكنه شاء الا يعلن هذه الحقائق خوفا على اصوات الناخبين اليهود تخيل هذا كلام منشور في امريكا على لسان توماس مورر رئيس اركان الحرب ما نتكلمش على واحد يعني صحفي ممكن تكون معلوماته صح او غلط او واحد اعلامي او كذا بنتكلم على واحد في داخل القصه نفسها في مؤسسه وزاره الدفاع رئيس الاركان بنفسه كتب هذا الكلام وقال ان ان الرئيس الامريكي ما حبش ان هو يزعل الناخبين اليهود وخلي بالك لما اقول الناخبين اليهود لا نقصد يا اخواننا عدد اليهود اللي بينتخبوا لانه في النهايه مهما زادوا فهم قليلون في امريكا اليهود في امريكا كلها 5 مليون امريكا دوله تعداد سكانها بيقرب من 400 مليون 5 مليون آه، يهودي موجود في امريكا ما هماش العدد المؤثر باصواته في الانتخابات لكن خلي بالك كل واحد من دولت وراه عدد كبير جدا جدا لان دول شركات كبيره وعندهم جمعيات سياسيه من اشهر الجمعيات السياسيه المؤثره على الانتخابات في آه، آه، امريكا جمعيه اسمها الجمعيه الامريكيه الاسرائيليه هي اسمها كده جمعيه الايباك الايباك ديت من اكبر جماعات الضغط وتغيير مسارات الانتخابات في امريكا وكل الرؤساء الامريكان بيطلبوا ودها ومفيش حاجه اسمها رئيس امريكي يترشح للرئاسه دون ان يعطي محاضره في هذه الجمعيه ويطلب ود هؤلاء المحرك او هؤلاء المحركين للسياسه في امريكا بالاضافه الى ان الشعب الامريكي نفسه في قطاع كبير جدا جدا بيسمع لكلام اليهود لاعتبارات معينه هنقولها ان شاء الله في الحلقه القادمه في العلاقه ما بين ال- النصارى الموجودين في امريكا وما بين ال- اليهود فده معناه ان ان الناس سكتت فعلا على حادث مش بقول لك ان في تعارض مع المصلحه الامريكيه ده في اهانه للمصلحه الامريكيه ومع ذلك سكتوا وكملت ال- امريكا العلاقه مع اليهود صفقه الصواريخ مفرك الصفقه دي في سنه 73 طلبها ال ال اليهود من ال ال العسكريه الامريكيه من وزير الدفاع كان ساعتها رئيس الاركان هو اللي بنتكلم عليه من شويه توماس مور فطلب منه مردخاي جور كان مردخاي جور ده الملحق الاسرائيلي آه، ال- في امريكا العسكري فطلب منه آه، صفقة طيران محملة بالصواريخ مافريك صواريخ مافريك ديت صواريخ متطورة جدا ما كانش عند أمريكا كلها إلا سرب واحد من هذه الطيارات وساعتها توماس مور قال لمردخاي جور والله احنا مش هنقدر نديك السرب ده لان الكونجرس مانع الموضوع ده لان ده السرب الوحيد اللي عندنا فاحنا مش بنبيع هذا السرب ولا بنديه لحد فمردخاي جور قال له بمنتهى البساطه والكلام ده كاتبه توماس مور في مذكراته قال في منتهى البساطه انت بس وافق وانا عليا الكونجرس ده في حرب 73 انت بس وافق وانا عليا الكونجرس ويفاجئ توماس مور ان الكونجرس باغلبيه عاليه جدا متجاوزه 90% وافق على اعطاء السرب الوحيد الذي تمتلكه امريكا من نوع معين من الصواريخ الى اليهود الى الصهاينه عشان يحاربونا بيه في حرب 73 فدي برضو من مذكرات رئيس الاركان الحربيه الامريكيه في حرب 82 حرب 82 اللي هي كانت في لبنان اللي هي فيها ضرب اليهود لبنان وبيروت وصبرا وشتيلة والقصص اللي انتوا عارفينها دي كلها طلبت اليهود من من وزير الدفاع الامريكي برضو آه، صفقه من القنابل العنقوديه وساعتها وزير الدفاع الامريكي قال له ان هذا يتعارض مع القانون الامريكي ما نقدرش نديك هذه الصفقه ليه لان القانون الامريكي يمنع بيع القنابل العنقوديه لانها موجهه للمدنيين فانا عندنا نص في القانون بيمنع هذا الموضوع شوف لي صرفه ما اقدرش اديك هذا السلاح فاللي حصل ان ال- الموضوع اتعرض على الكونجرس الامريكي ثم على الرئيس رونالد ريغان اللي بنفسه شخصيا مضى بموافقه على اعطاء القنابل العنقوديه المحرمه دوليا الممنوع استخدامها ضد المدنيين لليهود واتضربت بها لبنان واتضربت بيها بيروت تحت سمع وبصر العالم كله ده ضد المصلحة الأمريكية ولا مع المصلحة الأمريكية؟ ده ضد المصلحة الأمريكية ومخالف للقانون الأمريكي ومع ذلك الناس كلها كانت موافقة زي ما انتم شايفين بإجماع غريب جدا. سنة 84 في أمريكا حصلت أزمة مالية كبيرة جدا وخطورة على الاقتصاد الأمريكي وزير التجارة الأمريكي حب أن هو يعدل ال- الأمور ويعمل بعض السياسات اللي تعطي فرصة للاقتصاد الأمريكي أن يزهو من جديد فكان أحد المقترحات اللي قدمها تقليص المساعدات والتبادل التجاري مع بعض الدول في العالم وطرح من هذه الدول دولة الكيان الصهيوني مسمى بإسرائيل فده كان الطرح بتاعه على الكونجرس وقال ان ديت يعني خطتي في خروج امريكا من ازمتها الاقتصاديه هنا المصلحه الامريكيه الاقتصاديه خطيره وضع دولة زي كده تقود قاطرة العالم في الاقتصاد لو اتهز الاقتصاد بتاعها ممكن تحصل كوارث كبيرة جدا جدا في الدولة دي وفي العالم كله فبيدي التجربة بتاعته او بيدي الطرح بتاعه الكونجرس بعد كده صوت على هذا الموضوع وفعلا وافق على حد من التبادل التجاري مع كتير جدا جدا من دول العالم الا الكيان الصهيوني وصوت لهذا الموضوع بنسبة 98% 98% من الكونجرس رفض تقليص التبادل التجاري مع الكيان الصيني حتى وان دفعت امريكا الثمن من اقتصادها. الحاجه اللي بعد كده المعونه الامريكيه المستمره. احنا من سنه 48 لحد دلوقتي اكبر دوله في العالم بتستحوذ على المعونه الامريكيه هي دوله الكيان الصهيوني. يعني هي بتاخد يعني آه، نسبة ضخمة جدا وكبيرة من المعونة الأمريكية الخارجة بره أمريكا أمريكا على فكرة بتساعد معظم دول العالم وطبعا مش بتساعد دول العالم يعني عشان سواد عيون دول العالم لا في مصالح معينة بتتحقق نتيجة هذه المساعدات الدولة الثانية اللي بتاخد مساعدات من من أمريكا إيه؟ تاني دولة في العالم بعد اليهود مصر مصر بتاخد معونه امريكيه من من من امريكا ورا اليهود مباشره وطبعا ده ليه ثمن وكان بيدفع من ايام زمان من ايام السادات ومن ايام طبعا الرئيس المخلوع كل ده عشان في الاخر يقول آه، اليهود على الرئيس السابق ان هو كان كنز استراتيجي لليهود في المنطقه الكلام ده كله مش ببلاش مدفوع فلو مفروض مدفوع ثمن مدفوع مدفوع اعانه بحيث في يوم من الايام والله وده ليه بيدفع لمصر تحديدا عشان يظبط علاقات معينه مع اليهود برضه وفي يوم من الايام لما تيجي مصر تخرج شويه بره الاطار وتبتدي شويه تعاند مع اليهود او تطالب بحق ليها في ارض ف- سينا او تساعد الفلسطينيين اخوانهم او كذا او كذا يقول له والله انا همنع بقى المعونه بتاعتي اللي صارت الدوله معتمده عليها فبيمنع عنك ان هو منعك منعك منعك انك انت ت- تزرع قمح منعك انك انت تصنع صناعات معينه ادالك كل ال- الاعانه استهلاكيه عمل لك مشاكل كتيره جدا في اقتصادك على مدار سنين طويله ومنعك من النمو اللي كان ممكن تعمله وفجاه بيقول لك والله انا همنع عنك ده كله وريني هتعمل ايه فتلاقي الناس كلها تطالب والله بحسن العلاقات مع امريكا حتى لو كان على حساب الفلسطينيين في سبيل ان المعونه تكمل وما يحصلش عندنا هزه الكلام ده كله ده بيحصل مع آه، آه، مصر وبيحصل مع دول كتيره جدا معظم دول العالم تاخد آه، معونه من آه، من امريكا وكلها معونات مشروطه كل كل معونه بتحقق من وراها مصلحه معينه يبقى المعونه الامريكيه لليهود ما اتقطعتش وما قلتش بالعكس بتزيد مع مدار السنين الفيتو المستمر اللي بتعمله امريكا لصالح اليهود يا ترى ده في مصلحه امريكا ولا ضدها لما امريكا تلاقي العالم كله متفاعل جدا جدا مع مجزره تمت في غزه مثلا وان العالم كله متالم او في جنين او في غيره من الحاجات اللي الكوارث اللي حصلت فالعالم يجتمع في الامم المتحده دول كتيره جدا فوق 100 دوله يجتمعوا على ان مفروض تجرم اسرائيل في هذا الفعل او تعاقب اسرائيل في هذا الفعل او على الاقل يرفع الظلم في هذا الفعل امريكا تقول فيتو لا يعني ايه فيتو يعني انا معترضه ليه معترضه هو كده هو كده الفيتو هو كده الفيتو خمس دول في العالم معاها قرار تعترض على اجتماع العالم كله يعني لو عندي 145 دولة في ال- في الأمم المتحدة ولا 150 دولة صوتوا في اتجاه تيجي أمريكا تقول لا مش عاجبني هذا الاتجاه اللي هي الدولة المفروض الديمقراطية وكذلك طبعا روسيا وفرنسا والصين وانجلترا يبقى خمس دول اللي هم عملوا الأمم المتحدة سنة 45 بعد الحرب العالمية الثانية دول منتصرة يعني فمن ساعة ما انتصروا في سنة 45 واحنا بندفع الثمن لحد دلوقتي بس الثمن ده الفيتو ال- الأمريكي استخدم في حق أي دولة تانية ما استخدم من أول سنة 45 من ساعة الأمم المتحدة اتعملت لحد دلوقتي إلا لصالح الكيان الصهيوني فقط دي مش من مصلحة أمريكا لأن شكلها كده مش كويس ده حتى مش بتستخدمه لمصالحها هي الشخصية مش حصل حاجة بتتعدى على أمريكا فأمريكا قامت مطلعة الفيتو لا ده الكلام ده مستخدم بشكل حصري لليهود في فلسطين شفنا جرائم تجسس كتيرة يقوم بها الكيان الصهيوني على أمريكا كل شويه يمسكوا جاسوس اسرائيلي في امريكا والموضوع يعدي مفيش مشكله يعني في نوع من التقبل الغير مفهوم لتجسس دولة الكيان الصهيوني اللي هي كلها كام في كام يعني دولة صغيرة جدا على أرض فلسطين الحبيبة والحمد لله ما فيهاش غزة وما فيهاش الضفة الغربية فأنت يعني حتة محدودة جدا وأمريكا دولة قارة ومع ذلك كل شويه واحد جاسوس متسلل في داخل المنظومه ال ال الامريكيه في وزاره الدفاع في وزاره التجاره في كذا مت... ويكتشف الجاسوس ويتمسك والدنيا ماشيه زي الفل مفيش اي مشاكل بتحصل ما بين الحكومه الامريكيه والحكومه الصهيونيه حاجه تضحك لكنها بتحصل مش كده ولا ايه زياره الرؤساء الامريكان للكيان الصهيوني في الانتخابات لما تيجي تتفرج على الانتخابات الامريكيه تلاقي ان الرئيس الامريكي ما عندوش وقت ان هو يلف كل المدن الامريكيه الكبيره فبتلاقيه بيلقط يعني بيروح لنيويورك وما يقدرش يروح لبافالو مثلا جنب مدينه كبيره جدا جنب نيويورك بس هي كفايه نيويورك تمثل المنطقه يروح مثلا لهيوستن ما يقدرش يروح لدالاس او يروح لدالاس ما يروحش لاوستن مع ان الاثنين مدن كبيره جنب بعضيها في تكساس فيقول لك لا كفايه واحده وما اروحش الثانيه لان الجدول مضغوط والمساحه ضخمه جدا جدا ومع ان الوقت ضيق جدا جدا الا انه لازم يروح الجمعيه الاسرائيليه الامريكيه ولازم يروح اسرائيل كان زمان يكتفي بان هو يطلب ود اليهود عن طريق المراسلات والدعم المعنوي والدعم الاعلامي وكلام من ده. دلوقتي بيزوروها حتى اوباما اللي هو ليه جذور آه، آه، اسلاميه آه، يعني ابوه كان مسلم و- وهو بقى غيره كده فحتى اوباما نزل آه، ال- ال- اليهود نزل فلسطين ومش بس نزل فلسطين ده لبس الطاقية ووقف قدام حائط البراق المعروف عند اليهود بحائط المبكى وقعد يصلي قدام حائط البراق عشان يعني اليهود يبقوا اخر تمام وراضيين تماما على هذا السلوك الكلام ده كله ليه عشان اصوات عدد من اليهود احنا بنتكلم اليهود في امريكا 5 مليون يعني القوه التصويتيه بتاعتهم قول مثلا مليون او 2 مليون لان في عندهم اطفال في هذا الرقم ما بيصوتوش ف يعني في الاخر هو ده الرقم اللي انت رايح عشانه لا مش هو ده بس في عوامل اخرى كتير عند الشعب الامريكي نفسه لو شافك منجرف في هذا الاتجاه هيأيدك ويساعدك ويدي لك اصواته بوش عمل كده اوباما عمل كده وغيره عمل كده وفي تفصيلات اكتر كتير ممكن نشوفها تفسر لنا الموضوع الكلام ده كله غريب جدا جدا على فكرنا يعني انا صراحه لما جمعت هذه الم... انا جمعت بعض الامثله يا اخواننا واخواتنا يعني انا ما ذكرتش كل شيء بي- بيثبت ان امريكا تساعد الصهاينه حتى لو تعارضت المصلحه مع مصالح الامريكان طبعا في امور كتيره جدا بتتفق المصلحه مع مصالح امريكا وبالطبيعي انها تساعدها اذا كانت بتساعدها لما تتعارض المصلحه مش تساعدها عندما تتفق المصلحه طبعا مهم جدا يكون لامريكا عين في داخل الشرق الاوسط ومهم جدا يكون ليها يعني ناس في الجبهه الاولى ضد الدول الاسلاميه ومهم جدا يكون ليها وليها وليها انا فاهمين ده كله مهم جدا يكون لها تعاون مع القوى الماليه الكبيره اليهوديه ومهم جدا يكون لها تعاون مع الاعلام اليهودي الكبير ومهم انا فاهم ده كله لكن في امور تانية لابد ان هي تكون موجوده تدفع امريكا الى هذا الطريق الغريب جدا طريق متعارض مع المصلحه الكلام ده كله غريب اكتر اكتر لما تراجع التاريخ من اوله بقى وتشوف هم اليهود والنصارى كانوا حبايب قوي كده وامريكا زودت في الحب شويه لا مش كده خالص ده اليهود بيكرهوا النصارى يعني اكتر من العمى والنصارى بيكرهوا اليهود اكتر من العمى الكلام ده من اول يوم نصرانيه في الدنيا من اول ميلاد عيسى عليه السلام من بدايه القصه من اول ظهور للنصرانيه والقصه بينهم صراع كبير جدا جدا مع اليهوديه ايه اللي حول الموضوع كده وخلى الدنيا تبقى لطيفه ما بين الدولتين و... وكل واحد يعني بيطلب ود الاخر وبيساعدوا بعض بهذه الصوره لازم في تغير كبير جدا جدا حصل في التاريخ قلب الصوره اللي احنا عارفينها الجذور التاريخيه بتقول ان المسيح عليه السلام هو اصلا رسول من رسل بني اسرائيل يعني هو اصلا رسول زي ما هو زي ما القران الكريم قال ورسولا الى بني اسرائيل هو اصلا من العرق ال- اليهودي الاسرائيلي من اولاد اسرائيل عليه السلام اللي هو يعقوب عليه السلام وهو اللي عمل ال- وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليه بالديانه ال- النصرانيه وبالانجيل وهو مبعوث الى بني اسرائيل احنا عارفين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه فسيدنا المسيح مبعوث الى قومه خاصه من قومه هم اليهود اللي هم بني اسرائيل فلما بعث الى هؤلاء القوم انقسموا الى فريقين فريق صغير صدق بسيدنا آه، آه، عيسى في البدايه وبعد كده طبعا هذا فريق كبر الفريق الصغير ده اللي صدق بسيدنا عيسى هو ده النصارى وفريق تاني من بني اسرائيل كفروا به اللي هم اليهود اللي فضلوا مكملين يهود عشان كده النصارى بيسموا اليهود كفار النصارى الاصليين اللي موجودين من الاول واللي هم طبعا ليهم فروع كبيره جدا جدا مكمله في الدنيا دلوقتي كاثوليك وارثوذكس وغيره دولت لحد دلوقتي يعتبروا ان اليهود كفار لانهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام حصلت بعد كده بقى التحريفات في الديانه ال- النصرانيه وقالوا ان عيسى هو الله او عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا واليهود على منهجهم في تكذيب آه، آه، عيسى عليه السلام وفي تكذيب اتباعه وبالتالي الفريقين بعاد كل البعد عن بعض بل ان اللي, ال- ال- ال- اللي احنا عارفينه كلنا ان اليهود دفعوا امير القدس الروماني ان هو يحاول يقتل عيسى عليه السلام من كتر كراهيتهم لهذا الرجل وهذا الدين وهذا الرسول وهذه ال ال ال هذا الديانه الجديده عايزين يقتلوه فدفعوا امير القدس وما كانش عايز مع ان امير القدس الروماني وثني ما كانش عايز يقتله قالوا له لا خلاص احنا اقتلوا واحنا نتحمل دمه وشجعوه على هذا الموضوع لولا ان رفعه الله عز وجل طبعا عقيده النصارى انه صلب واحنا بنقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فالنصارى في اعتقاداتهم وفي موروثاتهم الفكريه ان الذي قتل عيسى عليه السلام هم اليهود وبالتالي هم بيكرهوهم اكتر ناس في الدنيا كلها هذه الكراهية المتبادلة بين الطرفين ذكرها ربنا عز وجل في كتابه الكريم وقال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يبقى ده بيكره ده اقصى بيقول لك ده ولا عنده اي شيء من الحقيقه والطرف الثاني بيقول لك ده ولا عنده اي شيء من الحقيقه هذا هو اصول التاريخ وهذا هو اصول الواقع فكيف تحولت العلاقه من هذا العداء السافر الى علاقه حميميه تدفع امريكا الى الدفاع عن اليهود حتى وان كان ضد مصالحها هذا ما نتناوله باذن الله في الحلقه القادمه تفصيلات كتيرة جدا هتكون إن شاء الله شيقة وهنسقطها إسقاطات في غاية الأهمية على وضعنا في فلسطين وعلى وضعنا في مصر وعلى وضعنا في العالم الإسلامي كله أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء